بالعيون والمشاعر واليقين ده احنا عيش بالقلوب مع كل آية نعرف المعنى وتهدينا الحكاية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع آية وحكاية وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه هنعيش الليلة دي مع آية الآية دي الحقيقة بتاخد من قلب الواحد قوي بجد يعني هي قول المولى عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون حقيقة مفيش سبب نزول خاص بيها لكن في مناسبة جميلة أو مربوطة بالآية دي وهي اللي أنا هذكرها الليلة دي ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بن كعب آه، الصحابي الجليل اللي هو كان واحد من الأربعة الذين أمر النبي أصحابه أن يأخذوا القرآن منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم قال خذوا القرآن من أربعة كم من ضمنهم أبي بن كعب أبي بن كعب كان ليه مفاجأة عجيبة جدا وأنا بعتبرها من الكرامات العظيمة أو اللي حدثت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخيل حضرتك حط نفسك مكانه وحضرتك حط نفسك مكانه تخيل حضرتك لو ان فجأة لقيت باب بيتك بيخبط بتفتح الباب لقيت قدامك سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم اللي وجهه مش عايز اقول زي القمر بل احلى وابهى واجمل من القمر صلى الله عليه وآله وسلم فالنبي راح مخبط على ابي بن كعب فابي فتح له فاتفاجئ ان اللي واقف قدامه ان هو سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله هل لا أخبرتني حتى آتيك معقولة أنت اللي تيجي لحد عندي فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبره أن هو جاي في مهمة آه، جاياله بأمر من رب البرية سبحانه وتعالى لو كان النبي جايله بنفسه فدي منقبة عظيمة جدا فتخيل المنقبة اللي أعظم من كده إن ربنا سبحانه وتعالى أرسل جبريل عليه السلام وقال له قول للنبي صلى الله عليه وسلم روح وخبط على أبي بن كعب واقرأ عليه سورة البينة فراح النبي عليه السلام قال له إن ربي أمرني أن أقرأ عليك القرآن وفي رواية أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة فسيدنا أبي طبعا من المفاجأة الكبيرة جدا وطبعا أنا عذره دلوقتي طبعا متخيل حضرتك واحد النبي جاي بيقول له ده ربنا يعني سبحانه وتعالى أمرني إن أنا أجي أقرأ عليك سورة معينة فأبي بن كعب ضرب المسألة في دماغه فقال له يا رسول الله يعني آه الله سماني لك يعني ربنا سبحانه وتعالى أرسل لك جبريل وقال لك روح لأبي بن كعب ولا قال لك روح لأي واحد من الصحابة فأنت اخترتني أنا إكراما ليا أو أن أنت عايز يعني تكرمني بهذه المنقبة قال آه الله سماك لي لا الموضوع ما كانش اجتهاد مني ده الموضوع جاي بأمر من فاطر السماوات والأرض أمرني إنني أ- إن أنا أجي أجي أقرأ عليك القرآن وأقرأ عليك سورة البينة ليك أنت مخصوص وفي رواية عند أحمد قال له أبي وقد ذكرت هناك يا رسول الله منقبة ما بعدها منقبة أنا اسمي أنا يا عبدي يا فقير إلى الله سبحانه وتعالى اسمي ذكر من فوق سبع سماوات وقد ذكرت هناك يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت هناك يا أبي ففرح أبي ومن شدة الفرح عارف حضرتك الفرحة اللي تخلي دموعك تنزل على خدك من شدة الفرحة ده اللي حصل مع أبي فأبي بن كعب نزلت دموع على خده كان في مجموعة من الصحابة عنده فبيقولوا له وهل فرحت بذلك يا أبي قال وما الذي يمنعني أن أفرح وقد قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الحقيقة أنا عايز أقول إن إحنا محتاجين نفرح بحاجات كتيرة قوي في نعم كتيرة جدا يا جماعة والله العظيم ممكن ما نكونش حاسين بيها وهي نعم يعني ما فيش إنسان في الدنيا دي كلها يعني يتخيل ان ان ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه بمثل هذه النعمه شوف المولى عز وجل حينما يقول اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ولو قال نعمي لصدق سبحانه وتعالى فنعم المولى عز وجل لا تعد ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار فالمولى عز وجل بيقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هي دي النعمة لأن من نعمة الإسلام بتنبثق كل النعم من خلال الإسلام اتعلمنا كيف نتعامل مع الحاكم كيف نتعامل مع المحكوم كيف نتعامل مع الزوجة مع الأم مع الأب مع اليتيم مع الفقير مع المسكين مع الصديق مع الصاحب مع كذا مع كذا نتعامل ازاي مع الكون ده كله ازاي ان احنا نتعايش مع آيات المولى عز وجل نتعايش مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ازاي ان احنا نعرف طريق الجنة وطريق النار وازاي ان احنا نسلك طريق الجنة وازاي ان احنا في النهاية ربنا يكرمنا ونفوز بجنة عرضها السماوات والأرض عرفنا كل ده من خلال الإسلام الإسلام اللي بيشمل نبعين صافيين اللي هم النبعين الصافيين الكتاب والسنة اللي النبي قال عنهم صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض حاجة جميلة قوي إن أنت تفرح بنعمة الإيمان الله أكبر يعني يمنون عليك أن أسلموا لا ده, ده بل الله يمن عليكم أن هداكم لمن إن كنتم صادقين أنتوا بتمنوا على إيه ده ربنا هو اللي بيمن عليكم سبحانه وتعالى يمن عليكم أن هو اللي هداكم للإيمان ربنا سبحانه وتعالى اللي رزقكم نعمة الإسلام النهاردة في الأرض 6 مليار ونص من البشرية منهم مليار ونص مسلم وخمسة مليار يكفرون بالله سبحانه وتعالى مين اللي اصطفاك واختارك عشان تكون مسلم وموحد مين اللي اختارك عشان تكون من أمة النبي محمد مين اللي اختارك عشان تكون من أهل السنة والجماعة مين اللي اختارك عشان تصلي وتصوم وتقوم ليلة القدر مين اللي اختارك علشان تكون من الخاشعين والبكائين مين اللي اختارك عشان تقرأ القرآن وعلشان تتعايش مع كل آية ومين اللي اختارك عشان تعمل الخير وتكفل اليتامى ومين ومين, ومين كل ده بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا هو اللي من علينا بكل النعم التي لا تعد ولا تحصى ولولا ان ربنا رزقنا نعمة الهداية اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا الله اكبر فانزلن فانزلن سكينة علينا ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بينشد الابيات ديت وهو بيحفر الخندق اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا اوعى تفتكر ان انت بتصلي بمزاجك كده ويعني وبجدعنتك او ان انت قلبك اهتدى للامام بمزاجك المولى عز وجل هو اللي هداك هو اللي اكرمك وهو اللي اعانك اه في صدق من قلبك فربنا اكرمك من تقرب مني شبرا تقربت مني ذراعا الى اخر الحديث لكن في النهايه الهداية بيد المولى عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقلنا قبل كده أن في نوعين من الهداية في نوع من الهداية يملكها الأنبياء والعلماء والدعاء وفي نوع من الهداية لا يملكها إلا رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى وهو ده التوفيق بين قول المولى عز وجل حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي هداية الإرشاد والدلالة الدلالة والإرشاد إن النبي بيدلنا بيدلنا على طريق الجنة وبيرشدنا لطريق الجنة دي الهداية التي كان يملكها النبي وليس النبي فحسب بل وورثة الأنبياء ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر يبقى إذن هداية الدلالة والإرشاد يملكها النبي صلى الله عليه وسلم وورثته النبي صلى الله عليه وسلم أما هداية التوفيق ان ربنا والقبول والإثابة فلا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى وهذا هو قول المولى عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فكون ان ربنا سبحانه وتعالى من علينا بنعمة الهداية دي نعمة لوحدها تستحق إلى أن أنت تسجد لله شكرا سبحانه وتعالى واحد مرة راح يشتكي لأحد العلماء فبيقول له أنا فقير جدا ومش لا آكل ومش عارف إيه و وعمال بيشتكي له بقى الفقر والفاقة والضنك والضيق والشدة و... فقال له ايه رأيك انا سمعت ان انت حافظ القرآن كله قال له الحمد لله قال له طب ايه رأيك تيجي ناخد من صدرك سورة البقرة ونديك مئة ألف دينار قال له لا طبعا ولا حتى مئتين ألف دينار ولا ألف ألف دينار قال له طب ناخد سورة آل عمران ونعطيك كذا قال له لا قال له طب سورة النساء قال له سبحان الله تملك كل هذا الثراء وتشتكي الفقر معناها عايز يقول له انت معاك خير كبير قوي ربنا أكرمك وجعل في جوفك وفي قلبك القرآن وما أحرق جسد كان به القرآن أبدا لا يمكن مستحيل ان المولى عز وجل يعذب جسدا به القرآن اذا كان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى انه كما تعلمون القرآن حجة لك او عليك لو كان القرآن في قلب انسان والانسان ده بيبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى وبيعمل بالقرآن ويمتثل باحكام القرآن و والى غير ذلك فهذا الانسان لا يمكن ان يتعرض الى النار ولو حتى تعرض للنار من باب فقط العقوبة على بعض المعاصي فنهيت لابد ان تكون الى الجنة وهذا هو وهذا هو اعتقاد اهل السنة والجماعة انه لا يخلى يخلد موحد أبدا في النار أبدا ربنا يجعلنا وإياكم في زمرة سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم أما لو كان بيبتغي بهذا القرآن غير وجه الله سبحانه وتعالى كأن يرائي أو ينافق أو يتأكل به أو يجعله تجارة فأنتم تعلمون الحديث الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم أول من تسعر به النار يوم القيامة ثلاثة من ضمنهم قارئ القرآن فإذا فنعمة كبيرة قوي إن ربنا يهديك للإيمان نعمة كبيرة ان ربنا خلقك مسلما ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة يعني وقت البرنامج لا يسمح ان انا افسر الايه دي كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فضل الله الاسلام ورحمته القران وفي تفسير هو النبي العدنان صلى الله عليه وسلم فالنبي قال عنه جل وعلا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وقال جل وعلا عنه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبقى اول حاجه افرح بنعمه الايمان والاسلام افرح ان ربنا هداك لنعمة الاسلام لان يوم القيامة لن يقبل الا هذا الدين ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين ان الدين عند الله الاسلام يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون سيدنا يوسف بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يسر له الخروج من السجن وجعله عزيز مصر وما شاء الله وبقى ما شاء, ما شاء الله ملك متوج واهله جولوا بالفلسطين وعاشوا معاه والدنيا بقت جميلة جدا جدا بعد ما وصل لكل أمنيات عمره قال الكلمات الجميلة اللي ربنا سطرها في القرآن قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة طب إيه المقدمة الجميلة دي كلها عايز إيه سيدنا يوسف قال توفني مسلما شوف التواضع وألحقني بالصالحين الله كل ما الإنسان يعلى كل ما يعلى في الإيمان كل ما يعلى في العلم كل ما يعلى في المال كل ما يعلى في المنصب مفيش أجمل من أنه يتواضع والعلماء مثلوا المثل دوت بسنبلة القمح عارف حضرتك السنبلة اللي بيبقى فيها حبات القمح السنبلة دي لما تكون فاضية ما فيهاش ولا قمح يعني سنبلة على الفاضي كده ولا ليها لازم أصلا شغلة مكان في الأرض وبس كده السنبلة دي بتبقى كده شامخة واقفة خد بالك ليه فاضية ما فيهاش حاجة لذلك دايما تلاقي العالم المتواضع عالم والمتكبر فاضي واخد بالك دي علامة جميلة قوي قوي فيقول لك سنبلة القمح لما بتكون فاضية عاملة كده شامخة ولما تكون مليانة وفيها خير كبير قوي البشر سينتفعوا بيها بتكون عاملة كده ميلة من التقل اللي فيها ميلة على الأرض متواضعة يا سلام نعمة جميلة قوي شفت سيدنا يوسف بيه ليه سيدنا يوسف يعني نبي من الأنبياء الكرام من صفوة خلق الله سبحانه وتعالى من عباد الله المخلصين ربنا اللي قال عنه كده إنه من عبادنا المخلصين ورغم ذلك بيقول إيه توفني توفني مسلما ما بيقولش يا رب بقى أنا نبي من الأنبياء ولابد أن أكون في, في الجنة first class واخد بالك ما بيقولش أكون في أعلى درجات الجنة شوف التواضع بيقول توفني مسلما وألحقني ألحقني كأن الصالحين قدامه وخليني وراهم الله على التواضع الله على التواضع وعلى جمال التواضع لأن النبي قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ربنا يا رب يا رب يا رب اصرف عنا وعنكم الكبر لأن النبي لما وضح صورة المتكبر يوم القيامة الله يعافيني ويعافيكم يا رب قال يحشر المتكبرون يوم القيامة على صور الذر خد بالك الذر ده اللي هو النمل الصغير قوي اللي انت حضرتك يمكن تكاد ما بتشوفوش خد بالك يمكن نمله منهم تلسعك تقعد تبص في ايديك والله تدور هي في ايه اللي بيلسعني ده فين وفين لو نظرك ضعيف مش هتشوفها لو نظرك كويس هتشوفها هو ده الذر هيبقى في شكل الرجل لكن في حجم النمل يحشر المتكبرون يوم القيامه على صور الرجال في أحجام الذر يوم القيامة خد بالك بقى من اللفظ يطأهم الناس بأقدامهم الناس تدوس عليهم برجليهم زي ما هم كانوا في الدنيا بيدوس على الناس برجليهم انت مش عارف انا مين انت مش عارف انا ابن انت انت عارف انت بتكلم مين انت مش واخد بالك ولا ايه انت اقف كويس و- ومش عارف اعمل ازاي الكلام اللي بيقوله ده خد بالك انت مش عارف انت قدام مين انت مش عارف انا ابن مين خد بالك الكبر ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين ربنا يا رب ي- يعني يعلينا ويوطي انفسنا فعلا زي ما ابائنا الطيبين اللي كانوا بيدعوا امهاتنا ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم فبيقول لك يطأهم الناس باقدامهم وبعدين شوف بقى تكمله الحديث بيقول يغشاهم الذل من كل مكان مذلولين من كل مكان وبعدين يسقون من ردغه الخبال قالوا يا رسول الله وما ردغه الخبال قال عصاره اهل النار لما اهل النار يخشوا النار ويتشووا بينزل منهم ربنا يعافينا ويعافيك عصاره العصاره دي هي السقايه بتاعه المتكبرين لما يعوز يشرب يشرب الخلاصه بتاعه العصاره اللي نازله من المحروقين في النار مين في الدنيا بعد النهارده يتكبر مين في الدنيا بعد النهارده يشمخ كده ويحس بنفسه ويقول لك انا وش انا ومش عارف ايه خد بالك من حاجه كل ما هتتواضع على ربنا ربنا هيرفع قدرك لان ربنا اللي قال كده من تواضع لي هكذا رفعته هكذا تاكد انك يوم ما تتكبر وتحس جواك بالكبر وان انت بقيت حاجه واخد بالك و- وانك انت تحس ان انت بقيت يعني بيشار اليك بالبنان صدقني والله العظيم دي بدايه الضياع هتبقى مذموم عند الخلق ومذموم عند الخالق وربنا هينزع محبتك من قلوب الناس لان مفيش حد في الدنيا بيحب المتكبر عايز اقول لك حاجه وان كانت الفطر المنتكسه اللي احنا شايفينها في بعض الناس في زماننا ده بقت تحب الايه اللي يقول لك ايه يقول لك انا بصراحه بحب الراجل ال- ال- الستايل ال- ال- ال- الشامخ ده المتكبر ده يعجبني قوي الصنف ده دي فطر منتكسه اوعى تحكم على الانسان من خلال فطر منتكسه انما الفطره الفطر السويه والفطر السليمه تقول لك ان سيد المتوا- المتواضعين هو صلى الله عليه وسلم هو احب انسان الى قلوب الناس جميعا بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم ربنا يا رب يرزقنا واياكم نعمه التواضع تعالوا نتعايش مع الايه ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك نعرف المعنى وتدينا الحكاية تسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2012 تحفة الدعاء وطلبة العلم الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار إنها عصارة فكر وتجربة دامت أكثر من عشرين عاماً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقة كان عندي حلم من زمان كان نفسي أحققه بجد وسعيت ليه سنوات طويلة جدا وقعد معايا سنين طويلة لحد ما ربنا أكرمني بيه وهو إن أنا أعمل موسوعة متكاملة علمية في جميع علوم الدين للطفل المسلم وللشاب المسلم بحيث ان هو يقدر ان هو يلم بجميع علوم الدين بشكل مبسط جدا ومحقق من الناحيه العلميه بفضل الله لحد ما ربنا يسر وعملت 16 مجلد بعنوان الموسوعه الذهبيه للطفل المسلم وان صح القول فهي للطفل وللشاب وللكبير بفضل الله لانها مبسطه جدا بفضل الله الموسوعه تعالوا نتعرف عليها في دقائق كثيره اول حاجه كان كتاب قصص الانبياء بيحكي جميع قصص الانبياء من الالف للياء بشكل بسيط الثاني قصص القرآن جميع القصص اللي وردت في القرآن مشروحة في هذا الكتاب الثالث قصص الرسول جميع القصص التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مشروحة في هذا الكتاب آه، كتاب سيرة الرسول مشروح فيه سيرة النبي من الألف إلى الياء بفضل الله حتى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب أصحاب الرسول انتقيت فيها مجموعة كبيرة جدا من الصحابة وشرحت قصتهم أو حكيت قصتهم في هذا الكتاب كتاب أمهات المؤمنين موجود فيه جميع سير أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد كده كتاب أخلاق الرسول جميع أخلاق الرسول التي وقفنا عليها مشروحة كاملة ومدعمة بالقصص في هذا الكتاب وكل الكتب طبعا مدعمة بالقصص كتاب معجزات الأنبياء وكرامات الصحابة مذكور فيها جميع معجزات كل الأنبياء وجميع كرامات كل الصحابة كتاب أو كتابين مع بعض كتاب حكايات عم محمود الجزء الأول وكتاب حكايات عم محمود الجزء الثاني الاثنين بيحكوا مجموعة كبيرة جدا من القصص حوالي 240 قصة وكل قصة وراها على طول العظة والعبرة اللي بنتعلمها من هذه القصة كتاب الآداب الإسلامية بشرح فيه جميع الآداب الإسلامية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الكتاب بفضل الله كتاب منهاج الطفل المسلم بشرح فيه 100 حديث أو أكثر من 100 حديث 103 من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كتاب تفسير جزء عامة للأطفال بنفصل فيه جزء عامة كاملا وشروح كيف نحفظ القرآن وفضائل القرآن كتاب أذكار الطفل المسلم جميع أذكار الطفل المسلم مشروحة أذكار عموما يعني وآخر كتابين كتاب الفقه الميسر للطفل المسلم مذكور فيه الفقه بشكل ميسر جدا وآخر كتاب هو ده اللي صدر أخيرا كتاب عقيدة الطفل المسلم مذكور فيها العقيدة كاملة بشكل مبسط وميسر طبعا بعد ما ذكرت لكم نبذة مختصرة عن هذه الموسوعة الموسوعة الذهبية للطفل المسلم 16 مجلد يعني بقول وصيتي للآباء والأمهات إن هم فعلا يحرصوا على اقتناء هذه المجموعة وإن شاء الله يعني احنا اتفقنا مع صاحب المكتبة يكون ب- يعني بسعر مبسط جدا وميسر الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم سعر الموسوعة 300 جنيه زائد مصاريف الشحن للحصول على الموسوعة داخل القاهرة والجيزة اتصل على 010 20 10 2 300 وللحصول عليها في جميع المحافظات اتصل على 010 20 10 2 400
نعرف المعنى وتدينا الحكاية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل ومع قول المولى عز وجل كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الله الناس اللي انشغلت بالدنيا ونسيت دينها الناس اللي ممكن تكون في رمضان دلوقتي لا واخدة بالها لا من تراويح ولا من تهجد ولا من عبادة ولا أي حاجة ومقضية حياتها كلها على القهاوي والسهرات الرمضانية والمسلسلات والأفلام كمية المسلسلات وال وال وال والبرامج اللي اتعملت في رمضان متكلفة مليار ونص تخيلوا المليار ونص دولت لو اتحطوا في ميزانية مصر للناس اللي عايشين في العشوائيات كل واحد في العشوائيات دولت أنا في اعتقادي إن 3000 جنيه هيغيروا حياته يتجاب له شقة كده آه، يدفع مقدم 1000 جنيه إيجار جديد وكل شهر 500 جنيه ويتحط في ايده 2000 جنيه يعمل بهم اي مشروع بسيط يجيب شويه بضايع هياكل عيش هو وزوجته واولاده وهيقول الحمد لله رب العالمين فرجت وخلصت من الهم اللي انا فيه وطلع عاش في شقه اوضتين وصاله وحمام ومطبخ وبلكونه يشم شويه هواء نضاف ويشرب شويه ميه نضاف ويدعي للناس كلها المليار ونص دولت اقسم بالله كانوا حلوا مشكله كل العشوائيات الموجوده في مصر عشان بس شويه افلام ومسلسلات ولا برامج وسامحوني يعني انا عارفين انا عمري في حياتي ما دعيت على فنان ولا اي حد بقول يا رب اهديهم يا رب وبنتمنى ان ربنا يشرح قلوبهم للهدايه عمرنا ما دعينا على حد ولا اغلظنا على حد بس كل واحد بيتمنى ان الاموال دي تنفق في حاجه يعني في عز الاقتصاد ال- المهلهل اللي احنا فيه ده كانت تنفق على الناس اللي ماتت من الجوع وكانت في عز رمضان اعرف ناس في عز رمضان كانت بتفطر على خبز وجبنه او خبز وفول في عز رمضان هو صايم وتعبان وشقيان طول النهار وشغال في يعني في الشيل والحط ربنا يبارك فيكم جميعا فنعمة الإيمان نعمة عظيمة قوي شوف نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنا عايز حضرتك تتخيل والله العظيم بجد تخيلها كده تخيل الدنيا من غير النبي تبقى عاملة إزاي صلى الله عليه وسلم تخيل والله العظيم ما في حد نظفنا بقولها والله وأقصدها ما في حد نظفنا ولا رقانا ولا خلانا بني أدمين إلا القرآن والسنة إلا وجود النبي صلى الله عليه وسلم النبي هو اللي عرفنا إزاي نكون بني آدمين لو بتبحث عن الذوقيات والاتيكيت اول من علمنا الذوقيات هو النبي صلى الله عليه وسلم لو بتبحث عن المعاملات وال- والاخلاقيات والسلوكيات وال- وال- وان الانسان يكون انسان ما علمنا هذا الا سيد ولد ادم اللي ربنا وصفه وقال له وانك لعلى خلق عظيم انا تخيلت مره حياه من غير النبي تبقى سواد والله العظيم سواد والله ما يبقى في انسان على وجه الارض في قلبه ذره رحمه إن لم يذكر القرآن وكلام القرآن وإن لم يذكر كلام سيد الأنام صلى الله عليه وسلم وكلامه وأفعاله وتصرفاته وسيرته وحياته وعلاقاته وسلوكياته وأخلاقياته أقسم بالله ما كنا نبقى بني آدمين صدقوني وعايزين تعرفوا الفرق بين ان احنا نعيش في حياة ليس فيها النبي يقول لي ما هو النبي مش موجود دلوقتي اقول لك سنته موجودة الحمد لله صلى الله عليه وسلم عايز اقول لك حاجة انا تخيلت كده لو عايز تعرف الفرق بص لحياة الناس قبل بعثة النبي وبص لحياتنا حياة المسلمين بعد بعثة النبي شوف بعد بع... أو قبل بعثة النبي عليه السلام شوف اللي كانوا بيعبدوا الأصنام وكانوا بينح- بينحتوها ويبيعوها وكانت أصحاب الرايات الحمر وكان الزنا والفواحش واللواط والوأد و... والسلب والنهب وكل ما يخطر على بالك كان موجود فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لنفس الأشخاص ونفس الناس اللي كانت بتعمل كل البلاء ده كله وإذا بهم خاشعين عابدين بكائين مجاهدين في سبيل الله منفقين متصدقين مش ممكن فعلا حول رعاة يعني من الغنم إلى سادة للأجيال والشعوب والأمم صلى الله عليه وآله وسلم ولقد يعني ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا ثم حول إيمانهم بالإسلام عملا ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل ألوفا ولكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب فتركهم يتعاملون فيعط- فيعطون ويأخذون فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم قرآن وسنة خلانا بني آدمين فشوف قد ايه شوف من رحمة ربنا بينا بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم ولو هقعد أتكلم عن النبي عليه السلام أقسم بالله ما يكفيني سنين يعني أنا في كتاب عامله اسمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالي 700 وشوية صفحة والله العظيم مش قادر أقول لحضرتك أنا قعدت بس فقط أوصف بعض الأشياء التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم و- و- و- وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاقياته لسلوكياته لمعاملاته لأخلاقياته عند الحروب وأثناء الحروب وبعد الحروب ومعاملاته مع الأسرى إلى ك- إلى كل ما يخطر على بالك قلت مش ممكن كيف يكون حال الكون من غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم والله ما نعرف قدر النبي عليه السلام أبدا ولن نعرف قدر النبي عليه السلام على حقيقته إلا يوم القيامة لما ربنا عرفنا قدره لأنه لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله يعني احنا بنحب النبي عليه السلام وعارفين قدره لكن قدره الحقيقي هنعرفه يوم القيامة هنعرف مين هو النبي احنا لو نعرف قدر النبي بجد لا يمكن تلاقي واحد بيعق امه وابوه لان النبي قال لك اوعى تعق امك وابوك فكون ان انا بحبه لازم اسمع كلامه لا يمكن تلاقي واحدة متبرجة لا يمكن تلاقي واحد ما بيصليش لا يمكن تلاقي واحد ما بيقرأش في القرآن ولا يقرأش سنة في سنة النبي عليه السلام لو بنحب ربنا وبنحب النبي عليه السلام لا يمكن هتلاقي غلطة على وجه الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى النبي رحمة رحمة للعالمين و- و- و- والمولى عز وجل يقول بالمؤمنين رؤوف رحيم كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا افرح بالقرآن افرح ان ربنا رزقك بكتاب الحرف الواحد فيه بعشر حسنات و- و- وإلى أضعاف كثيرة القرآن اللي هتيجي يوم القيامة يقال لك اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها ولو لم يكن في القرآن ثواب ولا حسنات فيكفي إن هو منهج حياة يكفل لك السعادة في الدنيا والآخرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير سند صحيح أبشروا أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم ليه طرفين طرف بيد الله وطرف بأيديكم قال فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا هتحتاج يوم القيامة للي يشفع لك القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار افرح بالقرآن عيش مع القرآن الإمام الشافعي في شهر رمضان كان بيختم القرآن 60 مرة مرة بالليل ومرة بالنهار وهذا أثر صحيح كالشمس اختم يا سيدي إن شاء الله حتى ثلاث مرات خمس مرات اللي ربنا يقدرك عليه القرآن منهج حياة بس مش مجرد قراءة فقط كده أماني لا عايزين قراءة بتدبر عيش مع كل آية حتى لو ما ختمتش إلا ختمة واحدة ولكن عايش كده مع كل آية ومع كل حرف أنا أرجو إن أنت تنتفع بيه أكتر من إن أنت تقرأه 20 30 مرة وأنت لا تفقه ما تقول افرح بشهر رمضان السنة فعلا بجد السنة ما تنفعش من غير رمضان عارف رمضان ده هو ميزان السنة ميزان السنة فعلا يوم الجمعة ده ميزان الأسبوع والليل قيام الليل الثلث الأخير ده ميزان اليوم واخد بالك و و و ورمضان ده ميزان السنة فميزان السنة اللي بيوزن السنة كلها ويظبطها هو رمضان الصحابة كانوا مقسمين السنة نصين ست شهور يقول يا رب بلغنا رمضان وست شهور يقول يا رب تقبل منا رمضان فالسنة كلها مدارها على رمضان لأن رمضان ده منحة ربانية احنا النهاردة المفروض نبكي من الفرح ان ربنا اكرمنا وعشنا رمضان وربنا سابنا نفضل عايشين لحد ما نوصل لليلة 21 و23 و25 و27 ما شاء الله ما بقي إلا ليلة 29 بلغنا رمضان وعيشنا أجمل ليالي رمضان الليالي اللي بتمر بسرعة البرق ولما بتعدي كلنا بنبقى زعلانين جدا ومتضايقين وحق لنا ان احنا نحزن وحق لنا ان احنا ندمع وان احنا نتضايق ون- ونحزن افرح بليلة القدر و- و- و- وفي ناس طبعا استشعرت ان ليله القدر كانت ليله 25 وبعضهم قال ليله 27 وان كنت انا استشعر يعني آه، يعني كنت مستشعر انها ليله 25 لكن يعني عايز اقول يعني هنيئا لكم هنيئا لكم ليله ربنا جعلها مكافاه ربانيه ليلة القدر خير من ألف شهر وقلنا امبارح واتكلمنا امبارح وأول امبارح وأول أول اتكلمنا ثلاث أيام على ليلة القدر كلام الحمد لله رب العالمين أتمنى يكون كلام فعلا ي- يعني تنتفعوا به في الحديث عن ليلة القدر ليلة مكافأة ربانية لا هقول لا هقول لك ب 100 سنة ولا ولا ب 200 سنة ولا بمليار سنة والله هي أكثر بكثير لأنها مكافأة لم ي- لم يذكر المولى عز وجل فضلها قال ليلة القدر خير من ألف شهر اذكر جنة ربنا اذكر رضوان المولى عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون والفرحة صدقوني مش هتكتمل إلا بإن احنا نحب الخير لبعض وإن احنا نحب بعض وإن احنا ما ننساش الدعاء لإخواننا من أهل سوريا نكبات كبيرة أوي ومآت كبيرة أوي مش هقدر أوصفها لكم كلكم أدي أكيد بتشوفوا القنوات الإخبارية لكن عايز أقول لكم حاجة والله العظيم ومن كلام من ناس من قلب سوريا وأنا إن شاء الله على موعد مع أهل سوريا إن شاء الله بعد العيد مباشرة مسافر هقعد معاهم هناك إن شاء الله شوية أقسم لكم بالله والله العظيم ما يحدث وما تسمعونه وما ترونه على شاشات القنوات ما يجيش واحد من مية من اللي بيحصل لأهل سوريا مذابح جماعية ناس بتدفن أحياء نساء بتغتصب بنات بتغتصب أشياء يخ... لا تخطر على قلب بشر تعذيب لا يخطر على قلب بشر مش مجرد قتل بالسلاح بس اللي بيتمكنوا منه ما بيرضوش يضربوه بالرصاص بياخدوه يفضلوا يعذبوا فيه وفي الآخر بيذبح بالسكين بيذبحوا الطفلة الصغيرة اللي عندها سنة وسنتين قدام أمها لما الأم بتكاد إن هي هتموت من رؤية هذا المنظر ولكم أن تتخيلوا طفل صغير ملأ قلبك فرحة وسعادة وهو بيتقتل قدام عينيك تخيلوا حضراتكم ناس في عز رمضان في عز صيام رمضان والحر الشديد ده مش لاقيين لقمة ياكلوها يفطروا عليها مش لاقيين شربة مية مش لاقيين أي حاجة خالص بالمرة ادعوا لهم من قلبكم ربنا يا رب يفرج كربهم يا رب العالمين اللهم فرج كربهم يا رب العالمين اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين اللهم انصرهم على بشار وأعوان يا رب العالمين جمعني الله وإياكم في الفردوس الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله ونلتقي غدا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من